بسم الله الرحمن الرحيم
إن ربك لبالمرصاد اخ اتصل باخيه قال له انت عامل ايه؟ قال له حاله زفت وقطران يا راجل احمد الله قال له احمده على ايه يا اخويا؟ قفل السماعه معاه نزل ركب العربيه بتاعته وهو في الطريق لا في مقابل ولا في عربيه مقابلاه ولا تصادم يشاء الجبار بكن فتنقلب السياره فتحترق بقدره الله
قدرة الله حرق له السيارة وربنا نجاه زجاج السيارة دخل في عينيه زجاج السيارة في فمه فقطع الأحبال يقول الطبيب المعالج لقد أنقذنا بعضا من أحباله وترك الله منفذا ليتحدث وأخرجت من عينيه ما يشبه الحصيات التي يرجم بها إبليس
قدرة الله فهو الآن لا يرى يسمع قليلا ينطق قليلا ترك الله له بعض من منافذ الصوت عشان أخوه يسأله تاني يقول له عامل إيه قال له الحمد لله قال له ليه يا أخويا الحمد لله دلوقتي قال له رأيت الموت بعيني
يا رب عبدك قد أساء وقد أتاك وقد هفا يكفيه منك حياؤه من سوء ما قد أسلافا يا رب عبدك قد أساء وقد أتاك وقد هفا يكفيه منك حياؤه من سوء ما قد أسلافا حملت الآخرة كل حركاتنا لماذا لا نقصد بها الآخرة حتى لو أنت عاوز تستمتع بالنساء ليه ما تخليش هدفك الآخرة الآخرة حتى لو انت عاوز تجمع المال ليه ما تخليش هدفك الاخر الآخرة حتى لو انت عاوز تبني وتعلم ليه ما تخليش هدفك الاخر اخت تخبر عن اختها قصه في منتهى العجب تقول الفتاه كانت اختي اذا ارتدت ثوبا قلدها بقيه الفتيات من شده جمالها وفي يوم من ذات الايام خرجت انا واختي الى الشارع التقينا بكثير من الصالحين منهم من يقول لها اتق الله ولكن قست القلوب فلا نعتبر بموعظه ولا ننظر لمتحدث المعصية وبينما نحن في طريقنا إذ بأختي تتوقف فجأة قالت أشعر بألم شديد في معدتي قالت أريد أن أصرخ أريد أن أستغيث الألم يعتصرني يا أختاه فقامت الأسرة عن بكرة أبيها أبي وأمي وإخوتي يلتقون بأختي ما بك أشعر بألم اركبوا السيارة اذهبوا إلى أعظم مستشفى الأطباء الفحوصات لقد أصيبت الفتاة في معدتها بمرض خبيث السرطان
وماذا بعد تألمت الفتاة قال لها الطبيب لابد من العلاج الفوري بعض من الجرعات الكيماوية يتساقط هذا الشعب تتهاوى هذه الجفون فأعطاها الجرعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة فتهاوى الشعب وسقطت الجفون وسقطت هذه الرموش الجميلة تغير لونها اصفر الوجه تحول الوجه من الإصفرار إلى السواد تقريبا فتألمت أختها من منظرها تقول أختها والله كنت أخرج خارج الحجرة أبكي ثم أعود إليها تقول أختها لقد ضمتني ضمة جدت أن يتوقف قلبي من شدة ضمتها وتقول لها يا أختاه أنقذيني أنقذيني قلت ما بك يا أختي قالت والله إني لأرى مقعدي من النار
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يسر شركة الرضا للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالزقازيق أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان إن ربك لبالمرصاد لفضيلة الشيخ أيمن صيدح والآن مع المادة الحمد لله العظيم في قدره الحمد لله القادر في قهره الحمد لله العظيم في قدره الحمد لله القاهر في قدره الحمد لله نحمده على قضائه حلوه ومره أشهد أن لا إله إلا الله كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله لا يملكون شبرا لولاه وأشهد أن كل أغنياء الأرض فقراء إلى الله حفاة عراة لا يجدوا ما يطعمون ولا يجدوا ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله وكل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله فحركاتهم وسكناتهم كل حركات مفاصلهم ومفاصلنا تتحرك بقدرة الله الملك من ولاه والغني من أغناه والقوي من قواه والحي من أحياه وكلهم يفنى ويبقى الله لا قوي ولا غني ولا حي جميعهم يفنى ويبقى الله وأشهد أن سيدنا وأستاذنا فصل عليه وحبيبنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله إن شئت بعد الضلالة تهتدي فصلي على الهادي البشير محمد سيدة محمد أشرف الخلق وأغناهم وأقواهم بحول من؟ بحول الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام فقد أخذت على نفسي في هذا اليوم أن أجعله يوم موعظة وعبرة فهي موعظة وعبرة عظات ومواعظ قصص فانتبه موعظة فاتعظ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد لأن ربنا ما خلقناش أي كلام شوف ربنا بيقول إيه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا تجري وتلعب وتمرح وبس أنت مالكش مرجع مش هتتحاسب مش هتمتحن أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق نتوحد يا حبيبي الكلام لازم يتفهم أصل كلام ربنا لازم نتدبره إحنا في موعظة عظيمة جدا اسمع يا غالي المسألة أخطر ما يكون فينا حد هيعمر ولا ممكن يعملوا له عمرة زي العربية ركبوا له موتور والله لو شغلوا لك إيه شاء الملك أن تموت فستموت أذكر أنه في أحد المساجد دخل ملك الموت عليه السلام أنت متخيل؟ دخل ملك الموت عليه السلام في يوم الجمعة أثناء الخطبة فجاء ملك الموت فتخطى الرقاب صفا ثم صف ثم صف وقف عند الصف الرابع من الخلف ثم قبض روح عبد من عباد الله فماذا لو تقدم ياخد روحنا ماذا لو تأخر ياخد روح اللي وراك لو جه يمين لو جه شمال ملك الموت هيجي ومش ممكن هيسيب حد شوف ربنا بيقول ايه لمين لسيدنا رسول الله وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون لو انت هتموت هنسيب حد كل نفس ذائقة الموت كل واحد هيموت يوم ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي ايه انك ميت وانهم انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامة تبعثون نسأل الله ان نكون من اهل الجنة يومها يا رب النار صعب حس في هذا اليوم أذكرك وأذكر نفسي المقصرة حتى نتدبر كل حركاتنا لماذا لا نقصد بها الآخرة حتى لو أنت عاوز تستمتع بالنساء ليه ما تخليش هدفك الآخرة حتى لو أنت عاوز تجمع المال ليه ما تخليش هدفك الآخرة حتى لو أنت عاوز تبني وتعلي وتعمر فيها يا ولدي واشوفك بتعمر فيها ما تقصدش الاخره ليه اسم موعظه وعبره وقصص حقيقي احدثكم به من عصرنا الحالي وكل ما اقول سنده عالم وسلسلته ذهبيه للاتعاظ والعبره بعض الناس لا يعلمون نعمه الله عليهم وقد خلقنا الله من لا شيء بعض الناس دلوقتي تلاقيها مفضلة بعض المسلسلات على المساجد صح ولا لا كثرت بنا الملاهي وامتلت كل المقاهي وخلت بيوت الله حتى من ذكر الإله هتوحد الله هتلاقي القهاوي بسم الله ما شاء الله فل مليانة على آخر التانك ها وتلاقي ال- اسمها ايه ديت الشيشه اللي اتحدثنا عن قصه برضه يمكن نحدثكم عنها النهارده برضه الناس ملتزمه بها قوي عن السواك بتاع النبي ما زال الناس بعيدين عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم يا ربنا يفتنك في الدنيا وتموت والعياذ بالله على غير شريعه النبي يا اما يجيب لك عذاب في الدنيا قبل الاخره ويبقى في الاخره عذاب انت مخلوق من ايه وانا مخلوق من ايه اين كنت واين انا كنت وبعدين بعد كم سنه هنكون فين خلقت من التراب فصرت حيا وعلمت الفصيحه من الخطاب وعدت الى التراب فصرت فيه كانك ما خرجت من التراب يعني بتلف الدوره بتاعتك ها زي دوده القط اللي بتطلع الاول مش عارف فراشه وبعدين تخش على مش عارف ايه وترجع تاني دورتها ده على الاقل بالله بترجع تاني يوم واحده بتموت هتتراح لكن انت مش هتدور الدوره دي كل اللي فيها خرجت من التراب عشت شويه وبعدين اتعلمت ومشيت يمين وشمال ولحظه واحده ترجع للتراب تاني التراب تاخد بالك من التراب لما بيجي على جلابيتك ولا البدله النظيفه نفض يا جدع ايه تراب ما انت مخلوق منه خلقت من التراب فصرت حيا وعلمت الفصيحه من الخطاب شوف ربنا بيذكرك باصلك ويذكرني باصلي ويذكرك بنعمائه عليك وعلي بيقول ايه يا ايها الناس يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث إن كنت مفكر إنك مش هتصحى اسمع ربنا بيقول لك إيه يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من إيه؟ ثم من نطفة نطفة أنت عارف النطفة؟ لما تبقى نايم وتحلم وتقذف في نومك نطفة وتيجي أمك تحطها في الغسالة بقلب الهدوم بتاعتك ونزل يا عم المية في قلب الحمام نطف أنت وأنا متكونين من نطف كنت هتبقى إيه؟ كنت ممكن تتغسل مع الهدوم وتروح ومع ذلك يكبر الإنسان ذراعه يروح يمين يروح شمال يبطش في عباد الله يضرب ده يأذي ده يسرق من ده سبحان الله وتمشي ولا تفتكرش ربنا شوف ربنا بيذكرك بأصلك ويذكرني بأصلي بيقول ايه ما توحد الله يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ايه العلقة ما ذبحتش مرة فرخة ما ذبحتش مرة طلي عندك ولا كبش ولا معزة ولا جاموسة وتطلع كده حتة دم جامدة كده نقطة دم أهو أنت الأول وأنا الأول كنا بعد النطفة علقة قطعة أو قطرة من الدم تعلقت برحم الأم لو اجتمع الإنس والجن بكل ما لهم من إمكانيات وأجهزة على أن يخلقوا شعرة لهذه العلقة ما استطاعوا لا أقول لك يخلقون مثلا قلب ينبض لا أقول لك هاتوا لنا قلب ينبض شغال كده لا أقول لهم هاتوا لنا جهاز تنفسي ما أقول لهمش هاتوا لي صوابع تتحرك شعرة لا يستطيعون ذلك إلا بإذن مين خالق خالق اسمع ربك بيقول إيه يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة انت عارف المضغة اللي هي ايه؟ المضغة اللي هي عبارة عن حاجة بتحطها في بقك كقطعة اللحم ثم تمضغها تمضغ قطعة اللحم وبعدين ترميها تبص لها ممضغة كده مضغة عنت مضغة مش خايف ربنا يشطب اسمك من على الدنيا مش خايف لا ربنا يروح شالك بالرخصة بتاعتك وحطك بجهنم هتوحد الله تطلع على سيدك رسول الله ليه ما بنخافش من مخالفة ربنا هيقول لي لأنه رحيم اه بس اوعى تأمن مكر الله شوف ربنا بيقول ايه أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون اللهم إنا نسألك أن تحفظنا يا رب العالمين اللي يأمن من مكر ربنا يقول لك يا عم انا احسن من غيري يا جدع ده غيري بيشرب خمره ده غيري ليل ونهار يتقلب في احضان البغايا نقول له لا يا حبيبي ما تفضلش نفسك ده احنا كنا بنقول في الايه دلوقتي فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى ما تمشي وقول برضه ما عملتش حاجه لربنا بس مش معنى كده انك ما تصليش وتقول ربنا رب قلوب وتخبط قوي هنا كده رب قلوب إيه من غير ما تصلي واحد يقول لك ثاني يا عبد اللي بيصلي اي كلام يا اخي ما تف- ما تفتكر النبي محمد عليه الصلاه والسلام النبي محمد حد كان بيصلي زيه حد كان بيصوم زيه حد كان بيحج زيه حد كان بيجاهد زيه ومع ذلك كان يقعد مع أصحابه يستغفر الله أكثر من سبعين مرة في اليوم والليلة طب أنت عملت ذنب يا رسول الله سبحان الله ده ربنا غفر لك ما تقدم من الذنب وما تأخر طب ليه بيستغفر خايف لأن الله لا يجمع لعبد أمنين وخوفين ربنا هو اللي علمنا كده والنبي محمد قال لنا كده قال لك ان ربنا ما يجمعش للعبد امنين وخوفين يعني ايه يعني لو انت نمت في الدنيا كده على ظهرك وقلت احط ببطني بطيخه صفه انا رايح الجنه كده كده يا عم يقول لك يعني انت مش خايف من الموت اقول له خاف ليه يا جدع انا عامل اللي عليا نقول لك لا طالما امنت في الدنيا خوفك الله يوم القيامه وان خفت الله في الدنيا امنك الله يوم القيامه فالله يؤدب عباده فوق الارض فمن لم يتادب ادبه في كفنه تحت الارض فمن لم يتادب ادبه في يوم خمسين الف سنه يوم العرض وبعدها جهنم جهنم ربنا يعافينا امين يا رب العالمين وحد الله ما تخافش وحد الله انما احنا بنذكر ليه لان النبي قال من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله اخر كلامه مش اول الكلام ولا وسط الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي ما انا عمال اقول لا اله الا الله يا ترى هقدر اقولها في الاخر صعبه ولا هتبقى سهله وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم انتبه يا مسكين هي موعظة وعبرة اطلع منه هو تايه ارجع لربنا قل يا رب استعرت واعتبرت وسأشكر على نعمتك أخ اتصل بأخيه قال له السلام عليكم قال له عليكم السلام ده حقيقة السلام عليك أخويا قال له عليكم السلام قال له انت عامل ايه قال له حاله زفت قال له ليه يا عم الحاج ربنا منعم عليك وعندك سياره و... وانت بتكلمني بلسانك الحلو ده وعندك عين حلوه بتبص بيها وعندك ايد بتتحرك يمين وشمال قال له حاله زفت وقطران قال له يا راجل احمد الله قال له احمده على ايه يا اخويا حقيقي قفل السماعه معاه قال له طب يا اخي بفضل ربنا يعافينا واياك قفل السماعه اخوه حقيقي هو اللي بيحكي عن اخوه قفل السماعه معاه نزل ركب العربيه بتاعته وهو في الطريق لا في مقابل ولا في عربيه مقابلاه ولا تصادم ولا اي شيء يشاء الجبار بكل فتنقلب السياره فتحترق بقدره الله ربنا نجاه حرق له السياره وربنا نجاه بس لما جابه على جنب كده أدبه زجاج السياره دخل في عينيه دخل في فمه زجاج السيارة في فمه فقطع الأحبال التي كان يقول بها أحمد الله على إيه يقول الد- الطبيب المعالج وهو طبيب مسلم داعية إسلامي والله رأيت من هذا الشاب عجبا لقد أنقذنا بعضا من أحباله وترك الله منفذا ليتحدث وأخرجت من عينيه ما يشبه الحصيات التي يرجم بها إبليس فهو الآن لا يرى يسمع قليلا ينطق قليلا ترك الله له بعضا من منافذ الصوت عشان أخوه يسأله تاني يقول له عامل إيه قال له الحمد لله أنت مش عاوز تنطق بيها انطقها بالعافية بقى قال له ليه يا أخويا الحمد لله دلوقتي قال له رأيت الموت بعيني السيارة اتقلبت ولعت وقبل ما أشوفها اتقلبت وحسيت بأنها بتوقد والحصى دخل في عيني حجارة طلعها لي مكان العينين الحلوة حطوا له حجارة قال له خد طالما ما فيش حمد خد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار إيه يا عم إيه يا عم ده أنت بتملك ملايين وأنت مش عارف تروح تشتري العند بكام تروح تشتري الصدة بكام عاوز تسمع تسمع بكام يا سيدي بلاش دي ودي قلبك وقف شغاله بكام تروح تجيب له آه، حاجة أعلى في الموديل تجيب حاجة تدق أكتر هي ترومبة هتدقها خلاص ربنا شاء إن يقف القلب محدش يقدر يشغله انت عارف القلب ده بينبض انا بذكرك بنعمه الله عليا وعليك يمكن نتعظ يمكن نقول لا اله الا الله انت انت مليونير وانا مليونير واحنا مش عارفين انت عارف القلب ده بينبض قد ايه كم نبضه في في, في السنه كم نبضه 42 مليون نبضه في السنه عمال ينبض يضخ الدم الى الاذن بتسمع قران لا وانا مالي يا راجل اشكر الله على الدم اللي طالع ما ما تخلي في ودنك دم وتحمد الله سبحان الله يعني ربنا جاب لك الدم للاذن ها أه؟ تسمع بها ايه بقى كلام النبي محمد قران ربنا تسمع ايه تسمع قدر احمق الخطى تسب القدر وانت مش عارف ويلا ماشي مع الماشي تسمع ايه يا اخي نقي نقي لحسن الدنيا بسيط والله العظيم تبقى فرحان وبعد ما تسهو وتل- وترقص وتغني تلاقي نفسك تعبان نايم تعبان انما لما تعيط مع مع ربنا بتلاقي نفسك مرتاح ولا لا الواحد بنام مرتاح ده انت كنت بتعيط يا عم انت مالك انا مرتاح مع ربنا كده الوحيد اللي تعيط عنده وترتاح بعد العيط هو ربنا اه ما توحد الله شوف القلب بينبض كام نبضه بقى في السنه 42 مليون نبضه تقريبا ده الكلام ده في السنه طب في اليوم تقريبا 115 ألف نبضة تقريبا برضه من من الملوك من من الأغنياء من من الأقوياء من من جميع الأحياء يملك لنفسه نبضة من نبضات القلب لا يملك هذه الأشياء إلا من الله لو ربنا شاء كده ان قلب واحد فينا يتوقف واحد يقول ربنا يعافينا يا عم يا عم انت في الجامع ما تخافش عمرك ما هتموت هنا لسه ما وصلناش للصلاح ده زي ما قلت لك ما تيجي نروح على حاجه تانية ونعمه تانية الكلى بتاعتك بتغسل في اليوم كم مره انت عارف ربنا يعافينا واياكم لو واحد عنده قصور في الكلى ولا عنده آه، مساله مرض في الكلى اسالوه كده بيروح يغسل مره بيقعد ساعه قد ايه بينام على ظهره ساعة اثنين ثلاثة ثمان ساعات نايم على ظهره ليه؟ عشان الدم يخرج من عنده في الجسم يخش في الجهاز اللي قد أوضة كاملة أوضة كاملة تخيل لو أنت ربنا بقى إيه عطلك حاجة زي ال- ده الكلى بتاعتك دي إيه؟ هتشيل أوضة وأنت ماشي؟ حاجة بسيطة جدا بتعمل لك عمل الجهاز ده كله وبعدين لو أنت معاك فلوس للحكاية دي أه معايا معايا الصحة بقى معايا ان انا ربنا ممشيني على رجليا ما يخليش احتاج للناس ما يخليش الدوسيه بتاعت مستشفى الفلاني كل ما اروح اختم انام على ظهري ثمان ساعات ليه؟ ده انا ازهق ثمان ساعات يا ريتك هتشفى ده انت بتغسل على ما الدم يخرج من الجسم ويرجع للجسم تاني من الجهاز ثمان ساعات وفي اللحظة اللي هو نايم على ظهره فيها أم عمالة تدعي وأبوه عمال يدعي والناس يقولوا ربنا يشفيك تلاقيك أنت وأنا عمالين نعصي الله عمالين نعصي يا واحد بيغسل كده ثمان ساعات وإحنا مش حاسين واحد يقول لي يعني الكلى دي بتغسل مرة في اليوم لا انت عارف المريض بيغسل كام مرة في الشهرين 30 مرة في الشهرين 30 مرة في الشهرين المريض لانهم هيعملوا له ايه انت عارف انت بقى بتغسل في اليوم الواحد قد ايه كده من غير ما تروح جهاز ولا تنام على ظهرك 36 مرة في اليوم قدرة مين عشان يعملوا حاجة ربنا عاملها جابوا أوضة وما بتعملش نفس العمل وما بيشفاش ما بيشفاش إلا ما إذا شاء ربنا 36 مرة في اليوم وأنا عمال أضحك وأنا عمال ألعب ولا بصليش ولا بعمل حاجة ربنا قال عليها ولا بعمل حاجة النبي قال عليها ما توحد الله إذا نعمة ربنا كبيرة اسمع يا غالي أقص عليك قصة نأخذ منها العبرة والموعظة وهي والله سندها عال وسلسلتها ذهبية قصة واقعية لمن لم يشكر الله على نعمائه إن المعاصي تزول الإيه؟ النعم اسمع يا من في المعاصي تتمادى يا من في المعاصي تتمادى غدا عليك من الموت ينادى ماذا في القبر أو القيامة قد أعددت زادا اللهم اجعلنا من الصالحين يا رب أخت تخبر عن أختها قصة في منتهى العجب أخت بتخبر عن أختها أظن واحدة مش هتيجي تفضح أختها أخت تخبر عن أختها قصة يا من لا تعتبر ويا من لا تتعظ أنت كنت فين وأنا كنت فين شوف ربك بيقول إيه هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا يقول لك وانت كنت فين أساسا شوف الأخت بتقول إيه تقول أنا وأختي من أسرة ميسورة الحال ثرية أختي تبلغ من الجمال ما لم تبلغه فتيات بلدتنا بأكملها جميلة حاجة حلوة كده الراجل يقول لك اللهم صل على النبي صل على رسول الله اه ما صلى اللهم صل على النبي صحيح معلم النبي اللي هو مش مش مديها الجمال ده بس دايما لما الواحد يشوف حاجة حلوة يقول اللهم صل على النبي حلو يعني انما احنا بننسى ليه ربنا ما توحد الا ما تقول سبحان الله سبحان الله المنعم ربنا عطانا أشكال وألوان وكل واحد على قدر ما يريد الله به من ابتلاء عمرك شفت واحد يقول يا رب أنا مبسوط كده أو بنفسي وما ما كنتش عاوز تخلقني بحاجة تانية أبدا لو كل واحد بص لنفسه وأنا أقول يا رب ما يعني كنت عاوز أكون شكل فلان بتاع السيمة وواحدة تقول لك أنا كنت عاوز أكون زي الممثلة برجند مش عارف مين ولازم الواحد يجيب حاجة أجنبية عشان إيه يفكروا الواحد مثقف وتوحد الله خلي بالك والواحد قال يعني يا اخي الفاضل دي مساله اشكال والوان للاختبار في الدنيا وبعدين في الاخر هيبقى لك شكل تاني جميل اسمع الاخت ديت بتقول ايه كنت واختي انا على قدر من الجمال لكن اختي غايه في الحسن والجمال كنت اسير معها اذا خرجنا سويا في الطريق اشارت الاصابع الينا شوف البنت الحلوه اللي زي العسل شوف السنيوره اللي ماشيه في الشارع ده يا ارض تهدم عليها معاليك قدي شوف الريحه بتاعتها الحلوه كانت بتقول وكانت لها رائحه مميزه اذا سارت في الشارع يعرف الشباب انها تسير فيه تسير متعطره وهي كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ايما امراه خرجت متعطره وشم الناس ريحها فهي زانيه واحد يقول لي زناها بالمعنى اه زناها بالمعنى العين زنت مثلا انا لو رايت واحده جميله ماشيه وشميت ريحتها واعجبتني الريحه قوي ولقيت نفسي كده ايه الواحد دماغه لاف وراح وقع في الزنا مين اللي يشيل وزر معاك هي مع العلم انها ما زنتش يبقى زنت ولا ما زنتش ما كم من واحد شباب شاف واحده افتتن بيها راح زنى مع غيرها زنت المراه التي خرجت متبرجه تحاسب يوم القيامه على فعل لم تفعله ما هي سنه سيئه خرجت بيها مسألة في منتهى الخطورة تقول هذه الأخت كنت أخرج أنا وأختي في شوارع مدينتنا يشار إلينا بالبنان يا سلام فتاة جميلة غاية في الحسن شوف الريحة الحلوة شوف الشعر الغجري المجنون شوف الفم المرسوم كالعنقود علمونا حاجات ما توحد الله والله العظيم ده حاجة عجيبة ذهبت أنا وأخ فاضل لنا كان في مكتبة كده مشهورة مش عايزين نسمي المكتبات وراح جاي إيه قال لك تعال نشوف الكتاب الضخم ده لا كتاب قد كده قلت له تعالى اقعد هو موجود معانا هنا وراح فتح الكتاب كده لقناه كتاب نزار قباني يا جدعان نزار قباني ولا عجل لباني ما توحد الله ايه ده في حاجات والعياذ بالله شرك في حاجات والعياذ بالله يعني مش عاوز اقول لفظ كفر دي احنا دايما لساننا بيعف عن الكلام ده حاجه عجيبه ويتحدث عن المراه بطريقه عجيبه جدا وما فيش في الدنيا غير المراه ماشي يا سيدي حب بقى إلي من الدنيا ثلاث الطب والنساء ما كلنا بنحب كده بس ليه بنحب المرأة عشان نوجه للجنة عشان تعفنا عن ان انظر لدي ودي اتجوز واحدة والله ما كفتنيش اتجوز الثانية ما كفتنيش الثالثة الرابعة وما ملكت يمين بس طبعا الكلام ده مش موجود ملكت يمينك دي مش موجود اسمع الاخت بتقول سرت انا واختي في الطريق حتى اصبحنا من معالم المدينه تقول الفتاة كانت أختي إذا ارتدت ثوبا قلدها بقية الفتيات من شدة جمالها لبست النهاردة بنطلون موضة الكل يروح يعمل زيه مقلم بالطول يعملوه مقلم بالطول بالعرض بالعرض وهذا احنا ماشيين ولا حد عارف حاجة فالمرأة دي تقول أو الفتاة دي تقول وفي يوم من ذات الأيام خرجت أنا وأختي إلى الشارع التقينا بكثير من الصالحين منهم من يقول لها اتق الله ومنهم من يقول لي اتق الله ولكن قست القلوب فلا نعتبر بموعظة ولا ننظر لمتحدث تقول وفي يوم من ذات الأيام وقد خرجت من بيتي بغير استئذان كعادتي أنا وأختي ليه بغير استئذان؟ لأن معروف إن فيه بيوت كثيرة فيها ذكور إنما مش فيها رجال قالت فخرجت من بيتي الشعر موجود اللبس الجميل موجود خرجنا للشارع طب النبي محمد لو قابلك في الطريق مش هتنكسفي جايز ما تنكسفيش ما هو إذا إن لم تستحي إيه واصنع ما شئت تقول وخرجت بجوار أختي الجميلة وبينما نحن في الطريق تقول خرجت أنا وأختي في الطريق وبينما نحن في طريقنا إذ بأختي تتوقف فجأة فقد قضى الجبار أمرها توقفت الجميلة قلت لها ما بك يا أختها قالت أشعر بألم شديد في معدتي ما بك قالت أريد أن أصرخ أريد أن أستغيث عودي بي إلى البيت الألم يعتصرني يا أختاه تقول فعدت وأنا خائفة بأختي المسكينة إلى البيت فقامت الأسرة عن بكرة أبيها أبي وأمي وإخوتي يلتقون بأختي ما بك أيتها الجميلة كنا نتباهى بك بين الناس ما بك أشعر بألم اركب السيارة اذهبوا إلى أعظم مستشفى ذهبوا إلى مستشفى متقدم حديث الأطباء الفحوصات ما في هذه الفحوصات قرر الله أمرا لقد أصيبت الفتاة في معدتها بمرض خبيث السرطان والعياذ بالله السرطان مرض خبيث تألمت الفتاة قال لها الطبيب لا بد من العلاج الفوري أي علاج بعض من الجرعات الكيماوية هات لي الجرعات الكيماوية والحقن ده هات قال لها بس في حاجات هتحصل لك يا جميلة ما هي سيتساقط هذا الشعر تتهاوى هذه الجفون لا يبقى في جسدك شعرة واحدة سيتحول هذا المنظر الجميل نشتغل بالجرعات قالت له لا أنا لا أريد إلا جمالي فخرج الطبيب فتألمت وصرخت أختاه نادي على الطبيب فجاء الطبيب قال ما بك أريد الجرعات فأعطاها الجرعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة فتهاوى الشعر وسقطت الجفون وسقطت هذه الرموش الجميلة وتغير لونها اصفر الوجه تحول الوجه من الاصفرار إلى السواد تقريبا هذه الفتاة نظرت لنفسها فتألمت أختها من منظرها تقول أختها والله كنت أخرج خارج الحجرة أبكي ثم أعود إليها تقول وفي يوم من ذات الأيام قالت لها أختها الجميلة أنا لا أريد أن يراني أحد على مثل هذا المنظر قالت لها يعني إيه قالت لها دوري لي على حاجة أستر بها وشي زي ايه يا اخي قالت لها الحجاب او النقاب ما كنت سمعت كلام ربنا بهدوء ما كنت سمعت كلام ربنا من غير لا كلمه ولا ثلاثه ولا مرض ولا غير انت بتلبسي دلوقتي ابتغاء مرضات الله لا ده بتلبس عشان تداري اللي هي فيه لانها كانت متعنطظه بالجمال بتاعها ماشيه رافعه راسها لما قالوا لك غطي الشعر قلت لا مدني طب هتغطي غصب عنك هتلبسي النقاب غصب عنك واحد يقول لبست النقاب ليه لان عينيها الجميله تحولت الى ما يرعب الى شيء جاحظ لا رموش ولا جفون كل قد تساقط وتهاوى تحول المنظر الجميل الى قبيح مش عاوزه تتحجبي نحجبك غصب عنك من لم يتأدب فوق الأرض أدبه الله في الكفن تحت الأرض وإن لم يكن فإنه في يوم قدره خمسين سنة خمسين ألف سنة يوم العرض لبست الحجاب والنقاب ثم جلست فترة من الفترات وهي لم تقصد بحجابها وجه الله تقول أختها ثم تحول الأمر إلى أبشع من ذلك رأيت في أختي منظرا يقشعر أو تقشعر منه الأبدان تحول هذا الجسد إلى شيء تشمئز منه النفس تقول فلما رأت أختي من نفسها هذا المنظر قالت إيه قالت لي يا أختي روح هاتي أشرب مية فخرجت من الحجرة فتناولت عود ثقاب فأشعلت في نفسها النار ما توحد الجبار فأسرعت أختها تنقذها وأسرع الطبيب وجاء الأهل وهي في ساعات الاحتضار ضمتها أختها إلى صدرها وتابت أختها بعد موتها ولكن سبحان الله ضمت أختها على صدرها وهي تقول لها يا أختاه صبري نفسك لماذا فعلت هذا قالت لها أيوجد في الأرض من ابتلي مثلي في حد جاله البلاودية غيري هو دايما ربنا فاكرني بالمصايب احنا ليه مش مؤدبين مع ربنا هو ربنا بينسى ما توحد الذي لا يغفل ولا ينام واحد بيقول لك هو دايما ربنا فاكرني يا راجل تكون ضمنتها الى صدري ودخل علينا عالم من العلماء المخلصين فقال لها يا اختاه قولي لا اله الا الله قالت له ما حدش ابدا شاف اللي انا فيه يا بنت قولي لا اله الا الله ابعد عني قال لها انا اذكرك بان فيه ناس ربنا ابتلاهم وهم على الايمان ابتلاهم عشان يدخلهم جنه عدن مع النبي العدنان طب انت اساسا عصيت وربنا ابتلاك عشان يذكرك ويمكن يكون الابتلاء سبب دخولك الجنة فقولي لا إله إلا الله فلا أبت أن تقول لا إله إلا الله فذكرها هو ببعض النساء اللاتي ابتلاهن الله منهم مين؟ ماشطة بنت فرعون بعد ما توحد الله وتصلي على سيدك رسول الله قال لها انت فاكره ماشطة بنت فرعون قالت له مين دي ده مش عارفه حاجه اللي كانت بتسرح لبنت فرعون وهي بتؤمن بالله وتخفي ايمانها عن فرعون لان فرعون كان بيقول انا ايه اه اتهبل انا ربكم الاعلى تقول فسقط المشط من يدها سقط المشط من يدها فتناولته قائلة بسم الله فالبنت بنت فرعون بتقول لها بسم الله أبويا قالت لها لا ربي ورب أبيك مين الله رب العالمين قالت لا يعني انت ما بتؤمنيش بابويا قالت لا يا بنتي انا بؤمن برب موسى وهارون الله رب العالمين قالت لها طب استني بقى على ما بلغ الهك فرعون قالت لها روحي بلغي قال لها هي متوحده روحي فراحت لمين لفرعون قالت له يا ابويا المراه ديت لا تؤمن بك انما تؤمن برب موسى وهارون فرعون قال لهم تعالى هاتوا لي المراه فيه روايه بتقول انها كان لها ثلاث اولاد والروايه الاصح انهم كانوا خمسه راح فرعون جايبها هي واولادها الخمسه العالم عمال يذكر البنت دي ان في ناس ابتليت اكثر من ابتلاءها جاب الخمسه والام واوقد على قدر نحاسي عظيم يوجد به زيت يغلي انت خلي بالك بقى اما الزيت يغلي كده والراجل بتاع الطعميه يروح عامل لنا حركه كده عشان يزود الريحه شويه يروح جاب شويه ميه وخابطهم مش عارف فين يقوم يزود جمال الايه يعمل منظر كده يوم الواحد في السحور يبقى واقف كده الدنيا بارده بس مبسوط قوي انه هياخد طعميه صح؟ واحد الله انما دي زيت يغلي في قدر عظيم جدا مسألة خطيرة شوف انت نقطة ما تيجي على ايدك نقطة اوقد على قدر يغلي طب الام ممكن تصبر طب الاولاد الخمسة عارفين ان الزيت ده هو بيغلي لهم الاولاد تضمهم امهم كما يضم العصفور فراخه تعالى يا ابني تعالى يا ابني تعالى يا ابني شايله ولد صغير بترضعه فرعون بيبص لها من ربك يا امرأة قالت ربي وربك الله الزيت يغلي واحمر الكبش الزيت يغلي وله صوت عجيب والأولاد ينظرون إلى الزيت وإلى أمهم أنقذينا يا أماه يا أماه كلمة خرجنا من اللي احنا فيه قولي ربي فرعون على ما نروح الولاد ما قالوش كده بس عمالين يقولوا لامهم يا اماه انقذينا يا اماه فرعون يبص لهم ويبص لامهم من ربك يا امراه تقول ربي وربك الله الاطفال يبكون ينظرون الى الزيت والى امهم والى فرعون فرعون يشير بيديه الى الجند فيذهبون الى الام ياخذون احد اولادها تدفعهم تضربهم يضربونها باقدامهم بايديهم بسياطهم يقطعون ثوبها يقطعون من لحمها ينتزعون ولدها يخرج الولد أماه أنكذيني يا أماه فرعون من ربك يا امرأة ربي وربك الله طائعة ابتليت ألقي الولد في القدر غاص في الزيت ثم طاف على سطح الزيت بعظامه فقط الأم تتذكر أنها كانت تلاعبهم كانت تضاحكهم كانت تجلس معهم تطعم معهم تعطي لهم الطعام والشراب تطيب خاطرهم تضع يدها على من يبكي تضع ثوبها على من يبرد سبحان الله تطعم ولدها الصغير تتذكر أمر فرعون بالولد الثاني أمر بالولد الثاني أخذ إلى الكدر ألقوه فيه فعلوا به ما فعلوا مع الأول فغاص في الكدر ثم طافت عظامه وجاءوا بالثالث والرابع وما بقي مع المرأة إلا الطفل الرضيع ضمته أمه ضمته أمه وهي تبكي على أبنائها أم على ولدها أم على نفسها ضمته أمه لحظة من لحظات الإبداع الإسلامي والإيماني أصحاب عقيدة لحظة من لحظات العقيدة الراسخة لحظة من لحظات الجهاد والابتلاء لحظة من اللحظات التي تخر لها الجبال لحظة من اللحظات التي تضع الملائكة أجنحتها لهذه المرأة تحية وتعظيما وتقديرا لحظة تفتح لها الجنان لحظة تحول فيها النيران إلى جنة الخدن بإذن الله لحظات لحظات هذه المرأة نظرت إلى ولدها فرعون يقول لها وقد نظر إلى الولد الصغير يلتقم الثدي لأنه من هول المنظر الأم تبكي فالولد صرخ فأرادت أن تسكت ولدها ويمكن فرعون يشوف المنظر يقول سيبوها لي وسيبها لها لكن لا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون اوعى اوعى تفكر ربنا غافل في هذه اللحظة ينادي فرعون على الجندي ليحملوا الولد الطفل الرضيع من فوق صدر أمه ضمته الأم واحتوته حتى كاد أن يدخل في صدرها من شدة خوفها فأمر الجند فأخذوا يد الأم وضربوها بالسياط وضربوا جسدها وانتزعوا الطفل الرضيع وهم بيأخذوا الولد تساقط اللبن من فمه الولد قد انتزع من أمه انتزاعا تخيل ده لو واحد منا بياخد منك 10 جنيه بالعافيه ولا بياخد منك 100 جنيه بالعافيه بتبقى عمال تدافع عنها بكل ما اوتيت من قوه ما بالك ان واحده دلوقتي بيتاخد منها ابنها الرضيع وبيقرب منها الجنود تبعدهم عنه اتعد اتركوا ولدي وكانها ترضع ولدها حتى يرق قلب فرعون لكن هيهات هيهات قسوه قلب ظنت أن فرعون سيترك لها ولدها خذوا الولد ابتعدوا اتركي الولد ويضربونها يجذبونها من شعرها يمزقون ثوبها انتزعوا الولد من أمه انتزاعا تساقطت قطرات اللبن من فم الولد فما كان على حاله يرتضع من أمه اللبن سقطت القطرات واضطرب قلب المرأة ثم أخذوا الولد إلى القدر لسان حال الولد الطفل الرضيع يستنكذ أمه يمكن الأم في اللحظة دي تقول خلاص أنت ربنا وريحني أوقف الولد على القدر من ربك يا امرأة قالت ربي وربك الله يا فرعون فألقي الولد الصغير في القدر فغاص في القدر ثم طفت عظامه لكن الله الجبار جل في علاه يرسل الأمر إلى الطفل الرضيع وهو في الزيت المغلي انطق بقدرة الله فنطق بقدرة الله يقول لأمه تقدمي يا أماه واثبتي فإنك على الحق أنا وإخوتي نسبح في روضة من رياض الجنة فيقول الشيخ اصبري كما صبرت يحول الله لك المرض إلى عافية في الجنة يحول الله لك هذا الجسد النحيل القبيح الذي قبحتيه بفعلك إلى جمال في الجنة قولي لا إله إلا الله أبدا ما فيش فايدة قالت له لا ما ابتليت مثلي قال لها اسمعي إلى قصة امرأة أخرى زوجة فرعون آمنت بمن بالله وهي تحت عبد كافر بل هو قمة الكفر في وقته يقول أنا ربكم الأعلى آمنت بالله وهو لا يدري حتى علم خبرها فأمر بها فوضعت على سطح قصرها ثم عذبت أياما وشهورا حتى تعود أبدا ما عادت تبيه اللي نقص منه ده نايم على السرير ده زوجة الإله اللي هو فرعون والعياذ بالله ده منعمة لما تسلم وتؤمن سرا لا إنها عقيدة ضربت مزق جسدها كرمها الله في القرآن فذكر اسمها وجاءت قصتها في لحظة العذاب فرعون ينظر إليها عودي لا أعود ارجعي لا أرجع لا أتخلف عن ركب الإيمان لا أتخلف عن ركب ال- أهل الجنة والزمر التي يلتقون بسيدنا رسول الله لن أعود أبدا لن أعود اضربوها ضربوها الحجارة فوق رأسها وفوق صدرها وفي لحظات موتها تبسمت قال لها أجننت يا امرأتي من شدة العذاب قالت لا يا فرعون إني أرى ما لا ترون إني أرى ملائكة الرحمن والله إني لأنظر إلى مقعدي في الجنة من مكاني هذا هذا ما جعلني أتبسم يا فرعون ثم قالت أشهد أن الله واحد ثم ماتت وهي تموت قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ورأت مقعدها في الجنة حين قال الشيخ في المستشفى هذه الكلمات رأت زوجة فرعون مقعدها من الجنة نظرت الفتاة التي تجثو على صدر أختها وقد ارتعبت وتغير لونها ووجهها واحتضنت أختها تقول أختها لقد ضمتني ضمة كدت أن يتوقف قلبي من شدة ضمتها وتقول لها يا أختاه أنقذيني قلت ما بك يا أختي قالت والله إني لأرى مقعدي من النار ثم ماتت ثم ماتت ماتت ماتت مرتدي الحجاب وهي في النار تقول إني أرى مقعدي من النار يا أختاه وجاءت ملائكة الرحمن لتعالج الروح قبورنا تبنى قبورنا تبنى ونحن ما تبنى قبورنا تبنى ونحن ما تبنى يا ليتنا تبنى من قبل ما تبنى فكم يرانا الله في سرنا نعصاه فكم يرانا الله في سرنا نعصاه ونحن بين الناس نفيض بالإخلاص قبورنا تبنى ونحن ما تبنى يا ليتنا تبنى من قبل ما تبنى فالقلب مني يسأل فالقلب بي يسأل إلى متى نغفل فما بالنا نعلم ولكننا لا نعمل قبورنا تبنى ونحن ما تبنى يا ليتنا تبنى من قبل ما تبنى فكم يرانا الله في سرنا نعصاه فكم يرانا الله في سرنا نعصاه ونحن بين الناس نفيض بالإخلاص استرنا يا رب فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض القبور عمالة تتبني وإحنا ما بنتبش قبورنا تبنى يعني بتتبني وإحنا ما تبناش ونحن ما تبنى يا ليتنا تبنى نتوب لربنا من قبل القبور ما تبنى ما تتبني واحد يقول لي ده انا ما بنيتش تربتي مين اللي قال لك مين اللي قال لك ما يمكن دلوقتي هو بيجهزوا لك القعده اللي هتتسال فيها وانت لازم انت اللي تبني ولا تبعت حد من اهلك ما يمكن ربنا بعت دلوقتي الملائكه يقولوا جهزوا له فلان ابن فلان مكان السؤال بتاعه وضبوها له هو عمال يدور على الدنيا واحنا بنوضب له مكان الامتحان ما توحد الرحمن وتصلي على سيدك رسول الله المساله في منتهى الخطوره عظه وموعظه بسم الله ابدا كلام وصلاتي وسلامي على المظلل بالغمام محمد رسول الله بسم الله أبدأ كلام وصلاتي وسلام على المظلل بالغمام محمد رسول الله إني قائل فاسمعوني إن أخطأت فاعذروني يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم الله أبدأ كلام وصلاتي وسلام على المظلل بالغمام محمد رسول الله إني قائل فاسمعون إن أخطأت فاعذروني يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أين الأجداد والآباء إنهم كانوا أحياء ثم أصبحوا هباء كلا لحقوا بالله منهم من قبره جنة له فيها ما تمنى منهم من قبره جنة له فيها ما تمنى بعد أن قام بسنة وأدى حق الإله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حق الله كالصلاة والصيام والزكاة والقيام والطاعات واقفا لأمر الله لا تكل أهلي ومال لا تكل أهلي ومال ورفاقي وعيالي شغلوا أمري وبالي ذاك شرك مع الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حق الله كالصلاة والصيام والزكاة والقيام والطاعات واقفا بأمر الله لا تكل أهلي وعمالي ورفاقي وعيالي شغلوا أمري وبالي ذاك شرك مع الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لم يعد أهله كأهله وعصاك حتى طفله وتحيرت في أمره ثم قلت أمر الله أمر الله أن تغير كل فاسد وتطهر وبقول الحق تجهر ذاك هو أمر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله كثرت بنا الملاهي وامتلت كل المقاهي كثرت بنا الملاهي وامتلأت كل المقاهي وخلت بيوت الله حتى من ذكر الإله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله كثرت بنا الملاهي وامتلأت كل المقاهي وخلت بيوت الله حتى من ذكر الإله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ونساء عاريات للحياء تاركات ضاحكات لاعبات آه آه ألف آه تركنا ديارهن أبدين زينتهن وإذا خطبتهن كنا تقدم والله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حقا إنه تقدم خطوات لجهنم حقا إنه تقدم خطوات لجهنم هذا لا يرضاه مسلم مؤمنا حقا بالله أيها المؤمن تكلم إن القلب قد تألم واللسان قد تلجم ولا تخش إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم الله أختم كلامي وصلاتي وسلامي على المظلل بالغمام محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إني قائل فاسمعوني إن أخطأت فاعذروني يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله نفعنا الله إياكم والسلام عليكم ورحمة الله